بسم الله والابن والروح القدس الله الواحد امين من سفر اشعياء النبي الاصحاح الثالث فانه هوذا السيد رب الجنود ينزع من اورشليم ومن يهوذا السند والركن كل سند خبز وكل سند ماء الجبار ورجل الحرب القاضي والنبي والعراف والشيخ رئيس الخمسين والمعتبر والمشير والماهر بين الصناع والحاذق بالرقيه وأجعل صبيانا رؤساء لهم وأطفالا تتسلط عليهم ويظلم الشعب بعضهم بعضا والرجل صاحبه يتمرد الصبي على الشيخ والدنيء على الشريف إذا أمسك إنسان بأخيه في بيت أبيه قائلا لك ثوب فتكون لنا رئيسا وهذا الخراط تحت يدك يرفع صوته في ذلك اليوم قائلا لا أكون عاصبا وفي بيتي لا خبز ولا ثوب لا تجعلوني رئيس الشعب لأن أورشليم عصرت ويهوذا سقطت لأن لسانهما وأفعالها ضد الرب لإغاظة عيني مجده نظر وجوههم يشهد عليهم وهم يخبرون بخطيتهم كسدوم لا يخفونها ويل لنفوسهم لأنهم يصنعون لأنفسهم شرًا قولوا للصديق خير لأنهم يأكلون ثمرة أفعالهم ويل للشرير شر لأن مجازات يديه تعمل به شعبي ظالموه أولادا ونساء يتسلطن عليه يا شعبي مرشدوك مضلون ويبلعون طريق مسالكك مجدا للثالوث القدوس إلهنا الآب والابن والروح القدس كنا بدينا أحبائي بناخد تأملات في سفر أشعياء النبي وفي الحقيقة سفر أشعياء من أروع أسفار الكتاب المقدس زي ما قال معلمنا بولس الرسول إنه كلمة الله نفعة للتقويم وللتأديب للتهذيب الذي في البر إيه علشان يبقى المحور بتاع سفر اشعياء واضح في ذهننا بحب اربط الحاجات اللي احنا اتكلمنا فيها قبل كده بالجزء الجديد عشان يبقى الموضوع مربوط في ذهننا. في الاصحاح الاول ربنا كشف خطيه الشعب وكشف العلاج. قال خطيه الشعب ان هم تركوا ربنا استهانوا بقدوس اسرائيل ارتدوا الى الوراء. هذه الخطيه. طيب العلاج ايه؟ قال العلاج امرين، الامر الاول علاج الانسان بالتجسد قال ارد يدي عليك. الامر الثاني في العلاج المقدم من الله للبشريه الفدا، صهيون تهدى بالحق وتائبوها بالبر، ادي الاصحاح الاولاني. وقلنا الايه الذهبيه بتاعت الاصحاح الاول هي هلم نتحاجج يقول الرب ان كانت خطاياكم كالكرمز تبيض كالثلج وان كانت حمراء كالدودي تصير كالصوف. ده الإصحاح الأولاني الإصحاح الثاني بيكمل الحديث طب ربي كشفت الخطية وكشفت طريق الخلاص طب إيه ثمرة الخلاص وإزاي الإنسان يتمتع بيه ده كان حديث الإصحاح الثاني قال ثمرة الخلاص ثمرة التجسد والصليب دخول الأمم في الإيمان قال تجري إليه كل الأمم إليه ده السيد المسيح طب لما هيأمنوا بالسيد المسيح قال الثمرة ان يتمتعوا بالسلام يطبعون سيوفهم سككا ورماحهم مناكل دي كانت النقطة الاولى في الاصحاح الثاني ثمرة الخلاص طب النقطة الثانية في الاصحاح الثاني ازاي نتمتع بالخلاص دوت التجسد والفدا اللي عمله السيد المسيح ازاي انا اتمتع بيه ازاي استفيد بيه ربنا قال الحاجة الوحيدة اللي تعطل الانسان عن التمتع بالخلاص الكبريه الخطية اللي تعطل الإنسان عن أنه يتمتع بخلاص المسيح عشان كده قال في الإصحاح الثاني قال إن لرب الجنود يوما على كل متعظم وعال كل إنسان متكبر ربنا لازم يكسر كبرية هذا الإنسان وكنا قلنا الآية بتاعة الإصحاح الثاني ادخل إلى الصخرة واختبئ من أمام هيبة الرب طيب الإصحاح الثالث بقى بتاع النهارده قلنا ان ربنا عمل الخلاص والخلاص ده ربنا مقدمه لكل البشريه طب ايه اللي بيعطل التمتع بالخلاص قلنا الكبرياء الاصحاح الثالث هنشوف ازاي ربنا يخفض تشامخ الانسان ازاي ربنا يكسر الكبرياء بتاع الانسان في الاصحاح الثاني قال لنا ان لرب الجنود يوما على كل متعظم وعال ربنا ليه يوم على كل انسان متكبر ليه يوم على جبل لبنان المرتفع وأرض باشان القوي ليه يوم على كل سور منيع وحصين طيب ده كلها قلنا ان دي رمز للكبرياء بتاع الانسان طب السؤال بقى اللي احنا بنسأله الانسان المتكبر دوت ازاي ربنا يكسر كبرياء هذا الانسان يخفض تشامخ الانسان قبل ما اقول ازاي ربنا هيكسر الكبرياء في الاصحاح الثالث اقول نقطة مهمة هل ربنا غاوي ذل الانسان يعني معنى الكلام دوت ان كل انسان متشامخ ربنا هيكسر كبرياءه ان لرب الجنود يوما على كل متعظم وعال طب السؤال هل ربنا بينتقم مننا يعني ما ترفعش راسك قدامي يعني ده قصد ربنا يعني هل ربنا عايز يكسر الانسان يبقى الانسان مذلول هل دي اراده ربنا لا يا احبائي لما بنتكلم النهارده ان ازاي ربنا يخفض تشامخ الانسان يكسر كبريائه لان زي ما بقول ده الشيء الوحيد اللي يعطل الانسان عن التمتع بالخلاص لأنه في الإصحاح الثاني كشف دينونة رهيبة يوم مجيء المسيح الثاني يوم مرعب يوم مرعب لدرجة أن ربنا ختم الإصحاح الثاني قال كف عن الإنسان الذي في أسمه نسمة البني آدم ده مهما تكبر مهما تشامخ يوم الدينونة هتشوف البني آدم ده إيه الخاطي يقول للجبال اسكتي علينا وللأكام غطينا فربنا النهارده لما بيتعامل مع كبرياء الإنسان مش عايز يذل الإنسان مش عايز ينتقم من الإنسان لا ده خايف على الدينونة اللي بتنتظر الإنسان المتكبر لا يمكن يا أحبائي ربنا يترك الإنسان يعيش على الأرض يتمتع سنة اثنين عشرة وفي الآخر يهلك ويلقى في البحيرة المتقدة بالنار والكبريت لا يمكن ده ربنا يكسر تشامخ الإنسان على الأرض أو بحسب تعبيرنا يذل رغم أن التعبير ده مش دقيق يعني يذل الإنسان إيه يا رب إيه مزاجك يقول لك عايزك تروح السماء لا يمكن أسمح إنك تعيش سنة اثنين عشرة مية على الأرض وفي الآخر تهلك لا ما أسمحش بكده فالنهاردة يا أحبائي لما نشوف إزاي ربنا بيتعامل مع كبرياء الإنسان فدي محبة الله ده اشتياق الله الشديد لخلاص الإنسان عارف إن الإنسان ملهوش سلام ملهوش فرح ملهوش راحة إلا إنه يرجع لحضن ربنا عشان كده الإصحاح الثالث ممكن نديله عنوان نزع السند تعالوا يا أحبائي نشوف إزاي ربنا بيعلمنا الاتباع نقطتين النقطة الأولانية اللي هي واخدة من العدد واحد لغاية 13 اللي بنعمة المسيح نتكلم عنها النهاردة والنقطة الثانية نتكلم عنها بكرة في العشية من العدد واحد لغاية 13 نزع القيادات يقول في العدد الأول فإنه هوذا السيد رب الجنود ينزع من أورشليم ومن يهوذا السند والركن كل سند خبز وكل سند ماء المفروض يا أحبائي أنه مدينة أورشليم ديت مدينة الملك العظيم المفروض أورشليم تستند على حبيبها زي ما وصفها سفر النشيد قال من هذه الخارجة من البرية أو الصاعدة من البرية مستندة إيه على ذراع حبيبها فالمفروض يا أحبائي أن أورشليم الكنيسة النفس البشرية أنا وأنت نتسند على مين على ذراع المسيح حبيبنا لكن للأسف أورشليم بقى السند بتاعها إيه الخبز والمية الخبز والمية دول إيه دول قوام حياة الجسد يعني بدون عيش وبدون مية الجسد ده يموت فلما ربنا بيقول ان السند بتاعها الخبز والمية ربنا عايز يقول ان السند بتاعها سند مادي سند جسداني متكلة على دراع بشر طب هتعمل ايه يا رب في اورشليم قال ينزع كل سند خبز وكل سند ماء تقول لي ايه بيذل البني ادم لا يا احبائي يقاوم الله المستكبرين ليه زي ما قلت لكم يا احبائي ربنا يقاوم الانسان المتكبر علشان يتضع امام الله فيرفعه في زمان الافتقاد في يوم الدينونة لكن ان الانسان اصر في عناد على الكبرية هيكون يوم الدينونة بالنسبة للانسان ده مخيف عشان كده يا احبائي شغلة ربنا مع كل نفس فينا كل يوم ومن اول ما النفس تبتدي تعي الطريق الروحي وتبتدي تتلامس مع عمل نعمة ربنا شغلة ربنا الأساسية ينزع كل سند الخبز والمية من حياة هذا الإنسان ليه؟ علشان النفس تعرف ضعفها عشان النفس تشعر ان ملهاش متكل ملهاش سند ملهاش حماية الا في المسيح ينزع من اورشليم ومن يهوذا السند والركن علشان الصورة تكتمل في ذهننا يا احبائي هقول لك نقطة تفرحك كل حاجة ربنا بينزعها بيضع نعمته عوض هذا السند بقت الحكاية مفرحة يعني اي حاجة الانسان متكل عليها هتضيع الانسان فيجي ربنا يعمل ايه ينزع الحاجة اللي انا مركون عليها الحاجة اللي انا متكل عليها ايا كانت هذا الشيء فإنه هوذا السيد رب الجنود ينزع من أورشليم ومن يهوذا السند والركن كل سند الخبز وكل سند الماء أي حاجة تتسند عليها ربنا يروح كسرها متسند على إمكانيات على فلوس على ذكاء على مركز على أب على أم على كاهن أي حاجة أي حاجة ربنا يقول لك لا أنا السند اي حاجة تتسند عليها هنزعها هكسرها ليه علشان يكون اتكالك كامل على نعمة ربنا تقول لي ده كلام صعب اقول لك لا الحاجة اللي ربنا بينزعها بيضع نعمته عوض عنها بقت حاجة مفرحة اديك مثل شعب اسرائيل كانوا موجودين في ارض مصر الخبز بتاعكم ايه قالوا بناكل الثوم والبصل والكرات بتاعت المصريين طب ربنا نزع الخبز المصري عن شعب اسرائيل طب رب هناكل منين إيه؟ قال لهم لا هديكم ايه من سماوي بقى اتكالكم مش على التوم والكرات بتاع المصريين سند الخبز لا اتكالكم بقى سند سماوي نزل لكم من من السماء خبز الملائكه كنتوا متكلين على ميه مصر لا ده انا في صخره تتبعكم تشربكم ميه والصخره كانت المسيح فبقول يا احبائي لو ربنا جه شاور لك على اي شيء انت متكل عليه ربنا يقول لك انا عايز اشيله افرح صدقني لان هيقول لك انا عوض هذا الشيء يا احبائي كل اللي ربنا اداهولنا اداهولنا علشان نفرح بيه من يد الله لكن مش اداهولنا علشان ننشغل بيه عن ربنا يعني ربنا مديني ولاد حلو من ايد الله فرحان بيه طب لا ولادي دول عكازي دول سندي ده انا عشان لما اكبر يقول لك طب لما تكبر طب انا هخلي ولادك اللي انت بتقول سندك دول هقول ايه بس يا ما سمعناه يقول لك يا ريتني ابونا ما كنت خلفت ادي العيال الله ربنا بيعمل كده ليه؟ يقول لك اصل انا السند مش عيالك السند بقول لك في اكتر من الكاهن يعني الكاهن ده ايه رسول رب الجنود ربنا برضه ما تتكلش عليه مش سندك انا سندك ويجي ربنا في يوم من الايام يروح كسر لك العكاز اللي انت متكل عليه ده يا مش ده ابونا اللي انا كنت مسنود عليه يقول لك لا ما تسندش عليه تسند عليا انا ينزع من اورشليم ومن يهوذا من كنيسته ومن نفوس ولاده ايه السند والركن كل سند الخبز وكل سند الماء فاكرين يا احبائي التلامذه بتوع السيد المسيح المسيح قال لهم تعالوا هبعتكم لا تشيلوا لا كيس ولا بزود ولا عصايه نزع ايه نزع كل السند وكل الركن ما خلاش حاجة في ايدين التلامذة طب راحوا يكرزوا رجعوا فجه المسيح سألهم قال لهم لما أرسلتكم بلا خبز وبلا كيس وبلا مزود هل أعوزكم شيء قالوا له لا هل أعوزكم شيء احتجتوا حاجة لا إيه هو كان عوض هذه الأمور عشان كده يا أحبائي بقول لو حاجة في حياتك والمسيح كسرها افرح لانه بيقول لك انا عايز ابقى بدل الحاجه دي انا السند بتاعك هو ذا السيد رب الجنود ينزع من اورشليم ومن يهوذا السند والركن عايز اقول يا احبائي حتى في التدبير الروحي مرات كتير ربنا ينزع الخبز والميه بالمفهوم الروحي ايه مقصود بالخبز والمية مقصود بيهم الشبع والفرح بربنا ربنا بيقول في سفر عموس هوذا ايام تأتي يقول السيد الرب ارسل جوعا في الارض لا جوع للخبز ولا عطش للماء هما الجوع وعطش ليه يا ربي قال بل لاستماع كلمات الرب يعني ممكن لأجل خلاص نفسك يجي ربنا في وقت من الأوقات ينزع منك الخبز الروحي بمعنى تقول أبونا بصلي ومش متعزي أنا كنت بفرح في القداس دلوقتي بروح القداس بس مش فرحان بقرا الإنجيل ومش فرحان زي زمان في حاجة غلط أقول لك لا مفيش حاجة غلط إيه؟ ينزع كل سند خبز وكل سند ماء تقول أبونا طب دي أمور روحية أقول لك ربنا عايزك تتكل عليه وترتبط بيه مش من أجل الفرح ولا التعزية إيه رأيك بقى ده مستوى عالي ما ده الاتضاع يا أحبائي ما هو ما هو إيه الاتضاح الاتضاح هو كده تبص على الإنسان المتضع ما تلاقيش حاجة سنداه إلا يسوع المسيح بس أدي الإنسان المتضع فبقول لك تصلي وربنا لك مش هعزيك في الصلاة ليه عشان أسألك سؤال بتصلي عشان تتعزى ولا بتصلي عشان دي وصيتي لا رب أنا بصلي عشان دي وصيتك أنت بقى تعزيني ما تعزنيش ده إيه ده موضوع يرجع لك بقول لكم يا أحبائي الدرس ده بتاع النهاردة إيه ربنا بيعلم الإنسان الاتضاع ما ساعات الواحد فينا لما بيصلي ويتعظى في الصلاة يقول لك يعني ما احنا اصل دلوقتي بقينا كويسين اصل احنا بطلنا ده احنا طول النهار دلوقتي في صلاة طبعا لازم نتعزى ولازم نفرح ربنا يقول لك انت فاكرها شطارتك؟ طيب صلي زي ما انت بتصلي ومفيش تعزية الله ليه؟ يقول لك عشان التعزية اللي انت تعزيتها المرة اللي فاتت دي ايه؟ دي نعمتي انا. ربنا بيعلم النفس الاتضاع ولك يا احبائي الشيء الوحيد اللي يمنع الإنسان من التمتع بالفدا وبالخلاص الكبري ودرس النهاردة إيه ربنا بيعلم النفس الاتضاع ينزع كل سند خبز وكل سند ماء يعني ايه يعني قلنا هينزع عن النفس كل الامكانيات البشريه تعالوا نشوف ازاي اول حاجه ينزعها ربنا قال ينزع الجبار ورجل الحرب القاضي والنبي والعراف والشيخ أول حاجة ينزعها ربنا أبطال الحرب رجال الحرب الجبار ورجل الحرب وفي العدد الثالث قال رئيس الخمسين دول ايه دول دول الناس بتوع الجيش الأول نطبقها على أورشليم وبعد كده نطبقها بالمفهوم الروحي علينا أولا بالنسبة لأورشليم تصور لما يجي البلد بتاعت أورشليم ربنا ينزع منها الجبابرة ورجال الحرب ورجال الجيش يجي العدو يروح يهاجم مفيش أي مقاومة يسلب المدينة يهزم مفيش عساكر مفيش رجالة يحارب طب ده المفهوم اللي ربنا بيقصد بيه هيذل هيأدب هيعلم أورشليم للاتضاع طيب المفهوم الروحي مين الجبار ورجل الحرب دول الحماية اللي بتحمي أورشليم ايه الحماية اللي بتحمي الكنيسة الملائكة والقديسين دول ايه دول دول سور حماية حوط الكنيسة مرات كتير يا احبائي لاجل تأديب نفوسنا ربنا يقول لك هنزع الجبار ورجل الحرب ملاك الله ايه قال حال حول خائفي وينجيه قال لا هخلي الملاك يسحب ايده كده والنفس اللي كانت متمتعة بحماية بمنعة إلهية تبص تلاقي نفسها اتسلمت في ايدين الشيطان ويشعر الإنسان مفيش أي معونة جاية من السماء ايه ده ربنا بيعلم النفس ديت لان النفس ديت لما تمتعت بالحمايه الالهيه زي ما قلت لك بدات ايه بدات تتكبر بدات تتنفخ بدات تحس ان انا احسن من غيري فربنا خايف عليها قال لا لا طيب ننزع الجبابره ورجال الحرب عشان كده في فترة من فترات تاريخ الكنيسة كان في راجل قديس كان له علاقة طيبة جدا بالقديسين ففي يوم من الأيام كان قاعد يصلي وبيتشفع بيهم وطالب معونتهم ومفيش استجابة فربنا في مرة وراه رؤية كان حبيب يوسفين قوي كان هو يحب أبو يوسفين جدا فجاء له يوسفين قال له ايه يا عم الحكاية احنا مش متعودين على كده مع بعض مالك سايبنا ليه المرة دي فوراه منظر المنظر اللي شافه كل القديسين مجتمعين كده في البرية قال له ايه دوت قال له ان ده وقت تأديب وربنا رفع الحماية ديت عن كنيسته ايه ده ينزع الجبار ورجل الحرب إن كان دوت هيعلم النفس الاتضاع ربنا يقول لك مفيش مانع اعملها. طيب هتنزع إيه تاني يا رب عشان تكسر كبرياء أورشليم؟ قال نمرة اثنين هنزع أصحاب الرأي والمشورة. القاضي والنبي العراف والشيخ. تصور برضه على المفهوم المادي في وسط مدينة أورشليم ما تلاقيش إنسان حكيم في مشكلة ما تلاقيش إنسان يديك مشورة معناها إيه؟ معناها خراب معناها ضياع المدينة طب على مستوى الروح القاضي والنبي دول الناس اللي بيوصلوا كلمة ربنا للشعب دي ايه دي دي موهبة من مواهب الروح القدس ايه قال لك المعلم ففي التعليم الواعظ ففي الوعظ دول ناس ايه دول ناس بيوصلوا كلمة ربنا للكنيسة مرت اوقات يا احبائي على الكنيسة وربنا نزع القاضي والنبي ايه السبب يا احبائي احنا مرات كتير الواحد لما يكون في ضعف نبتدي نلقي باللوم على الاخرين اصله الكنيسه اصله كهنه الكنيسه انا مش بدافع عن الكهنه لكن انا كلمه الانجيل بتكشف امتى ربنا نزع القاضي والنبي قال لما بقى الشعب فسدان لما بقى الشعب مش عايز يسمع يعني كل ما تلاقي القيادات مش مظبوطه اعرف ان العيب فينا احنا لان دول ربنا بيبعتهم من اجل الشعب عشان كده ربنا قال لما يفرح بكنيسته قال ايه اعطيكم رعاه حسب قلبي طب لو الشعب متلخبط قال انزع القاضي والنبي هو ذا ايام تاتي يقول السيد الرب ارسل جوع على الارض لا جوع للخبز ولا عطش للماء لكن لايه لكلمة الله ليه ما فيش حد عايز يسمع فتيجي في وقت من الاوقات تلاقي الموهبة ديت مش مش موجودة بكثرة في الكنيسة تأديب تأديب للنفس أو على مستوى نفس الإنسان نفسه زي ما قلت لك تعزيته بكلمة ربنا وفرحوا بيها أقرأ الإنجيل ومش متعزي الله طب أنا كنت بفرح زمان بكلام الإنجيل نزع ربنا من داخل نفس القاضي والنبي الصوت اللي بيوصل لي كلمة الله تأديب لي مين ثاني قال من أصحاب المشورة برضه العراف والشيخ دول مين دول دول المرشدين المدبرين من نعم الله على الكنيسة يا أحبائي أن يضع فيها أباء عندهم حكمة التدبير كان من هذا النوع أبونا بشوش كان حكيم مدبر كلمة قمص يعني إيه؟ قمص يعني مدبر كان أبونا ميخائيل إبراهيم من هذا النوع يجي في وقت ربنا ينزع العراف والشيخ تيجي عايز تسمع مشورة عايز تشوف إنسان في روح ربنا في حكمة إلهية تسمع من خلاله صوت الله قال لك شلتهم من أورشليم موهبة من مواهب الروح القدس المدبر فباجتهاد تكون النتيجة ايه زي ما قال الكتاب بدون رؤية يجمح الشعب ايضا من المشهورين بالحكمة رئيس الخمسين والمعتبر والمشير يبقى اول حاجة ربنا هينزع ابطال الحرب الحماية السماوية الامر الثاني ينزع اصحاب الرأي والمشورة الناس اللي مشهود ليهم بالحكمة الروحية نمرة ثلاثة قال ايه هينزع كمان رجال الحرف الصناع قال ينزع الماهر بين الصناع والحاذق بالرقية يعني حتى أصحاب المواهب الطبيعية يبقوا مش موجودين عايزك تتصور بقى حال أورشليم في المنظر دوت مفيش قيادات لا في رجال حرب لا في ناس مشيرين لا في صناع مهرة مفيش قيادة ناجحة تقود أورشليم طب مين القائد في الوقت دوت بص مين القيادة قال وأجعل صبيانا رؤساء لهم وأطفالا تتسلط عليهم الدرس بتاع النهاردة صعب لأن بقول لك ده أهم درس ربنا عايز يعلمه للكنيسة وخد الكلام على مستوى النفس ليا وليك درس الاتضاح أول حاجة ربنا نزع إيه نزع القيادات طب كانت النتيجة ان مين اللي هيتولى قيادة الشعب الصبيان والاطفال مش شرط الصبيان والاطفال يعني يجيبوا عيل صغير يعملوه رئيس لكن لا ممكن يكون كبير لكن له فكر طفولي له عقلية طفل سليمان الحكيم قال ويل لك ايتها الارض ان كان ملكك ولدا فهو لما عيل يبقى ملك دي مصيبة ليه لان في ايديه سلطان وما عندوش أي حكمة كل اللي بيدور عليه ندواته وشهواته السلطة لما تكون في إنسان له عقلية طفل له فكر طفل تبقى مشكلة تساوي خراب فربنا من تأديبه لأورشليم قال لها إيه أجعل صبيانا رؤساء لهم وأطفالا تتسلط عليهم فاكرين في تاريخ مملكة إسرائيل لما رحبعام تولى المملكة وحصلت مشكلة كان أبوه سليمان كان فرض ضرائب شديدة على الشعب فبعد ما سليمان مات الشعب راح لرحبعام قالوا له خفف النير عننا فراح استشار الشيوخ أشاروا عليه مشورة حكيمة راح استشاروا الأحداث أشاروا ليه مشورة وحش طب كانت النتيجة ان ايه رحبعام سمع مشورة الأحداث أجعل صبيانا رؤساء لهم وأطفالا تتسلط عليهم كانت النتيجة ان المملكة ايه انقسم فبقول يا أحبائي الطفل يعني ايه الطفل يعني عدم النضج الطفل ممكن يصدر قرار وما يفكرش في التبعيات بتاعته تكون النتائج اللي بعد كده كلها خراب الطفل يدور او يحب اللي يلبي رغبته تصور لما تكون القيادات كده واحد كل اللي يهمه ايه ان اللي حواليه يرضوه اللي حواليه ينفذوا له طلباته اجعل ده ربنا اللي بيقول اجعل صبيانا رؤساء لهم واطفالا تتسلط عليه شايف الشعب لما ترك ربنا لما استهان بقدوس اسرائيل لما ارتدوا الى الوراء قال لهم طب هجيب لكم شويه عيال يحكموكم الطفل لما يحكم يا احبائي ملهوش مبدا هوائي عايش النهارده يقول حاجه بكره يقول حاجه ثانيه صار يا احبائي لما تكون دي القياده ادي حال اورشليم لما يتولوا الاطفال القياده تتوقع ايه بص الايه اللي بعد كده يقول ايه يظلم الشعب بعضهم بعضا والرجل صاحبه يتمرد الصبي على الشيخ والدنيء على الشريف طبعا الخطوة الأولانية نزع القيادات الحكيمة والمشيرين وأصحاب الرأي وأصحاب الفكر فبقت القيادة في إيدين مين؟ في إيدين عيال وقلنا بعيال مقصود بيهم إيه؟ ممكن يكونوا كبار لكن لهم فكر الأطفال فكر طفولي طب كانت النتيجة إيه؟ انتشر الظلم يظلم الشعب بعضهم بعضا والرجل صاحبه طبعا طب الأمر الثاني قال يتمرد الصبي على الشيخ خلاص ما بقاش فيه احترام للرئاسة ليه لأن العيل الصغير شعر أن الشيخ الكبير ده ما عندوش حكمة فيبتدي يتمرد عليه يبتدي يرفض أن يسمع مشورته بص يا أحبائي تأديب الله في الكبرية صعب درس النهاردة صعب بس إن النفس وعته طوبى ليه يتمرد الصبي على الشيخ يوصل الأمر يا أحبائي لحال من اليأس لدرجة يقول أشعية في العدد السادس إذا أمسك إنسان بأخيه في بيت أبيه قائلا لك ثوب فتكون لنا رئيسا وهذا الخراب تحت يدك ما بقاش في قيادات فوصل الأمر بإيه إن يدوروا على واحد بس مجرد عنده ثوب نظيف كل إمكانياته لك ثوب إيه تعالى أبقى رئيس علينا ليه؟ لأنه بقية الشعب في حالة من الفقر الشديد حتى ما فيش هدوم يعني جديدة بيلبسوها هدومهم دايبة ده على مستوى اللي يقصد ربنا بيه بالنسبة لشعب إسرائيل طب ربنا عمل كده ليه يا أحبائي قلت لك العجيب ان ربنا نزع السند من اورشليم علشان اورشليم تتجه لله لكن للاسف لقيناها بدل ما بتلتجئ لربنا يمسك انسان باخيه في بيت ابيه ويقول له تعالى بقى رئيس علينا ربنا يقول لك ده انا نزعت القيادات دي علشان تيجي تتكل عليا انا لسه رايح بتتكل على اخوك وبتتكل على مين اخوه اللي في بيت ابوه يعني الحال من بعض يعني عايشين مع بعضينا وشايفين الخراب احنا الاثنين واحنا الاثنين تعبانين منه ورايح لاخويا بقول له تعالى بقى ايه ابقى رئيس علينا لسه يا احبائي شعب اسرائيل ما تعلمش الدرس لسه ما تعلمش كلمة المزمور لا تتكلوا على الرؤساء ولا على بني البشر عجيب يا أحبائي إيه إمكانيات الشخص اللي اختاروه دوت قالوا له لك ثوب فتكون لنا رئيس المعنى الروحي إيه الثوب ده المنظر الخارجي شكل البراني لسه يا أحبائي الإنسان أسير الشكل والسطحية والمظهرية الإصحاح الأولاني كان سر تأديب الله لشعب إسرائيل هو هذا الأمر إيه شكلية العبادة وكل التأديبات اللي فاتت في الإصحاحات ديت علشان ربنا يعلم الشعب أن يدخل للعمق لسه الشعب لغاية النهاردة بيحكم حسب الظاهر لك ثوب فتكون لنا رئيس طب مش ده حالنا يا أحبائي مش ده حالنا إيه كل اللي بننشغل بيه إيه المنظر برانا كل اللي يهمني قدام الناس إيه شكلي طب وجوه مرة قال لهم السيد المسيح عاملين زي القبور المضيض من بره منظر جميل طب والخراب اللي جوه لك مش مهم المهم الشكل من بره ايه شكل مظبوط المهم شكلنا قدام الناس يبقى كويس نبان قدام الناس احنا بنحب بعض طب والخراب اللي جوه قال لك لا مش مهم بس نسلموا على بعض عشان يبقى شكلنا حلو لك ثوب فتكون لنا رئيس مشكلة البني آدم يا أحبائي هو إيه إن هو بقى أسير للمظهرية كل اللي يهم الإنسان الشكل البراني مش مهم ربنا يقول عليا إيه لكن المهم رأي الناس فيا أدي الثوب اللي إحنا بندور عليه كان صاحب مشورة يقول لك لا ما ننخدعش بالشكل لكن من البداية ربنا نزع إيه نزع الحكيم والمشير ما مش موجودين فبقى الشعب بي إيه بيتاخد في المظهرية طب اللي ليه توب دوت وراحوا قالوا له تعالى يا عم ابقى رئيس علينا قبل قال لك يرفع صوته في ذلك اليوم قائلا لا اكون عاصبا يعني ضمت جراحات وفي بيتي لا خبز ولا ثوب لا تجعلوني رئيس الشعب تصور يعني حتى اللي اختاروه للرئاسه دوت مفيش قيادات في وسط اسرائيل حتى اللي اختاروه رفض الرئاسة اللي الناس بتهرب أو بتتكالب عليها وقت الضيق الشديد بيهربوا منه وده شيء طبيعي من ثلاث أشهر كانت حصلت مشكلة في الأرجنتين اقتصادية كانت النتيجة إيه؟ كل ما يجيبوا واحد يعملوا رئيس جمهورية يسيبها لهم ويمشي معها رئيس على خراب يجيبوا واحد يقول تعالى يا عم ابقى رئيس اللي مننا تابع يعني الكلام ده كان من ثلاث أشهر تقريبا فعلا وقت الخراب تجيب أي واحد تقول له تعالى ابقى رئيس ولا ابقى رئيس على على البلد الخربانة يرفع صوته في ذلك اليوم قائلا لا أكون عاصبا وفي بيتي لا خبز ولا ثوب ولا تجعلوني رئيسا للشعب تقول لي بس طيب ليه يرفض طب ما المفروض ان الشخص دوت كان أبش قالوا لك يا أحبائي ده الاتضاع الكاذب اللي بيظهر فيه البعض قلت لكم الشعب ما بقاش فيه مشير وما بقاش فيه حكيم فالراجل ده مثل عليهم قال لهم لا انا ما ينفعش وفي الاخر جابوه بقى رئيس عارف بعد ما جابوه بقى رئيس بص الثمرة ايه اه طبعا شيء طبيعي بقى مفيش قيادات حكيمة بقوا الأطفال هم اللي بيحكموا بقى الحكم بالشكل وبالمظهر الخارجي النتيجة ايه قال لك لأن أورشليم عثرت ويهوذا سقطت لأن لسانهما وأفعالهما ضد الرب لإغاظة عيني الرب طبعا شيء طبيعي جدا يا أحبائي في غياب القيادة الحكيمة إن الشعب يبتدي ايه يبتدي يلخبط واللخبطه يقول لك ايه الخطيه لاغاظه عيني الرب يعني اي خطيه قدام عينين ربنا اي خطيه الانسان بيعملها قدام عينين ربنا لكن في خطيه يتقال عنها لاغاظه عيني الرب دي ايه دي دي الغطيه اللي الواحد بيعملها عن عمد قاصد يعملها يعني عارف ان هي غلط وبيعملها في عند ده ايه ده ده التعبير اللي قاله كتاب واحد يعني لما أخذ في الكلمة بيغيظ ربنا يا ريتها الحكاية تصل عند خطايا العمد وبس لكن يكمل يقول نظر وجوههم يشهد عليهم وهم يخبرون بخطيتهم كسادوم لا يخفونها ويل لنفوسهم لأنهم يصنعون لأنفسهم شرا أثر الخطية يا أحبائي يبان في وش الإنسان يعني الإنسان الخاطي بيبان من صحته تلاقيها تلفانة من نظرات عينيه تلاقي كلها شر يعني الخاطي تعرفه من وشه نظر وجوههم يشهد عليهم والشيء اللي أصعب من كده هو نمرة واحد بيعمل الخطية لإغاظة ربنا عن عناد نمرة اثنين الخطية بقت مفضوحة في شكله نمرة ثلاثة وهم يخبرون بخطيتهم كسدوه يعني يروح الإنسان يفتخر مش لما يعمل خطية يبقى مكسوف وخجلان يا أحبائي الكلام ده قاله أشعية قبل تأديب ربنا لإسرائيل قبل مجيء نبوخذ نصر وهد الهيكل الصورة ما تختلفش كتير عن الحال قبل مجيء المسيح الثاني أنا مش بحكي تاريخ إسرائيل أنا بحط نفسي وبتكلم عنها طب ما ده حالنا ما هو دوت حالنا بقى النهارده الإنسان عن استهتار وعن عناد يغلط بقى الإنسان بيفتخر بالخطية وهم يخبرون بخطيتهم كسدوا على رأي ما بولس الرسول مجدهم في خزيه تعالى اتفرج النهاردة لو مجموعة قاعدة مع بعض ايه بيفتخروا بحاجات تخجل يعني مش واحد يعمل خطيئة يتكسف على نفسه ويتدارى لا بقى النهاردة فخر فخر ايه ان الواحد يقعد يحكي عن الوحشات بتاعته يخبرون بخطيتهم كسدوم اهل سدوم كان معروفين ان هم بيعملوا خطية بعكس الطبيعة لما ربنا بعت ملكين علشان يخرجوا لوط فلوط دخل الملكين عندهم البيت راحوا يخبطوا على باب الراجل يقولوا له ايه اخرج الرجلين لنفعل معهما الشر بص الفضايح يخبرون بخطيتهم كسدوم نظر وجوههم يشهد عليهم وهم يخبرون بخطيتهم كسدوم عشان ما تبقاش الصورة قاتمة يا أحبائي الآية ديت فيها جانب مفرح ناخده في السكة نظر وجوههم يشهد عليهم إن كان يا أحباء أولاد الله ظاهرون فأولاد إبليس ظاهرون إن كانوا الخطاة بيتعرفوا من شكلهم فالقديسين برضه بيتعرفوا من إيه؟ من شكلهم اتفرج على وش موسى النبي وهو نازل من الجبل بعد ما قعد مع ربنا إيه وش موسى إيه؟ نظر وجوههم يشهد عليه شكل موسى تقول هذا انسان بتاع ربنا واحد قاعد 40 يوم مع ربنا القديس استفانوس لما كانوا بيرجموه نظر وجوههم يشهد عليهم وش استفانوس يكشف ان ده راجل قديس كان وجهه كملاك اسال نفسك حقيقي وانا اسال نفسي لما الناس تبص لوشنا هيشوفوا ايه حقيقي انا لو باصص في حاجه لما تبص في وشي تشوفها في النن بتاعي لو أنا طول النهار باصص للمسيح باصص للإنجيل لو طول النهار ببعد عيني عن كل منظر معسر لما هتبص في وشي تشوف المسيح تشوف الحاجة اللي أنا باصص لها لكن لو طول النهار باصص في أباحات وفحاشة هتبص في وشي تشوف الأباحة دي نظر وجوههم يشهد عليهم طب يا أحبائي اللذيذ إن وسط الضلمة ديت وسط الصورة القاتمة ديت ربنا له بقية مقدسة في وسط هذا الشعب ودي الحتة اللي تفرح بقى النهاردة يعني أنا وصفت لك الحال في الأول بسبب كبرياء أورشليم ربنا نزع منهم القيادات فكانت النتيجة أن أطفال صبيان بقى هم اللي بيقودوه فبدأ الخطية تكتر بدأ الظلم يكتر في وسط إسرائيل لكن في وسط الضلمة ديت في وسط الجو الوحش ده لسه ربنا له بقية مقدسة مهما الحال يا أحبائي ساء مهما بدت الصورة أنها قاتمة في كل عصر وفي كل وقت وفي كل مكان ربنا له بقية مقدسة حقيقي بص يقول لهم ايه قولوا للصديق خير لأنهم يأكلون ثمرة أفعالهم وسط الضلمة ديت في ناس أبرار طبعا تتخيل حالهم يكون ايه طبعا في منتهى المرار والحزن طبعا الأبرار يا أحبائي لما بيبقوا في وسط هذا الجو بيئنوا من الرجسات اللي في أورشليم وهذا الأنين يا أحبائي محسوب ليهم عند المسيح الحته اللي تفرحنا يعني لوط كان ساكن في وسط ناس أشرار كان البار يوما فيوما يعذب نفسه البارة بأفعالهم الأثيمة طول ما بيشوف الحاجات الوحشة دي نفسية لوط كانت تعبانة ربنا قال له التعب ده يا لوط محسوب عندي فوسط الجو الوحش دوت الأبرار عينين ربنا عليهم وباعت رسالة ليهم عشان يطمنوا قولوا للصديق خير يعني ربنا باعت أشعية بيقول له روح قول لأولادي إيه أنا واخد بالي منه أنا عارف الجو بقى وحش أنا عارف الشر كتر أنا حاسس بيكم أنا حاسس بالآلام اللي أنتوا بتتألموها في وسط الجيل المظلم الملتوي دوت قولوا للصديق خير تقول لي ايه الخير وسط الصورة القاتمة اللي وصفناها دي اقول لك الخير لانهم يأكلون من ثمرة افعالهم لانهم يأكلون من ثمرة افعالهم ربنا قلت لك في بداية الكلام لما الشعب بيلخبط ربنا يجيب له القيادات التعبانة دي تقول لي ايه اللي بيحصل ربنا يقول لك يأكلون من ثمرة افعالهم لما الشعب يرجع لله بالتوبة يديهم قيادات حسب قلب ربنا صدقوني يا أحبائي بقولها تاني كل لما تجد القيادات تعبانة اعرف ان العيب فينا احنا ما اسهل نرمي لا ربنا بيقول لك ايه بتاخد ثمرة افعالك لانهم يأكلون ثمرة افعالهم روحوا قولوا للناس الابرار ما يتألموش ليه يا رب قال ما يزرعه الانسان اياه يحصد ايه بيحصدوا شر او بيزرعوا شر هيحصدوا شر قولوا للصديق خير ايه الخير يا رب قال كل ما الضيقات تزيد عليكم الخير اللي ربنا بيبشركم بيه ايه في كل ضيقهم تضايق وملاك حضرتي خلصوا في تجارب قولوا للصديق خير ايه الخير يا رب قال من جميعهم ايه ينجيهم الرب آية حلوة يا أحبائي يعني الآية دي أكتر آية فرحت الواحد في الإصحاح الثالث قولوا للصديق خير واحد زي يوسف ايه يوسف إنسان بتاع ربنا والدنيا اتكركبت على دماغ يوسف ايه وربنا بعت يوسف ولا يوسف ايه ما تخافش خير خير يا ربي خير ان اخواتي يحسدوني خير ان اتظلم خير ان ادخل السجن يقول له خير يا يوسف قولوا للصديق خير كل ما تلاقي الضيقه زنقت قوي اه ربنا بيفرحك بالايه ديت قولوا لايوب اللي احتمل الضيقات ديت قولوا له خير يا ايوب قولوا لكل الذين يريدوا ان يعيشوا بالتقوى في المسيح يسوع خير في اضطهاد قال لك خير قولوا للصديق خير خير ايه الخير يا احبائي ربنا بيقول لك الله ليس بظالم حتى ينسى عملكم وتعب المحبه الخير اللي ربنا بيطيب قلبك بيه بيقول لك ان لينا في السماء ميراث اه في الام على الارض في دات على الارض بس تخافش خير ايه الضيقات دي بينه على قضاء الله العادل انك تؤهل لملكوت ربنا قولوا للصديق خير ويل للشرير شر لان مجازات يده تعمل به الرساله اللي ربنا بعتها للصديق بيطمنه بيقول له ما تخافش في الاخر كل الامور دي هتقول للخير للذين يحبون الله طب والشرير قال له ايه قال له هتجني ايه ثمره شرك يا أحبائي الله لا يتباطأ عن وعده تقول لي سيد الأشرار اللي أقول لك مديهم فرصة للتوبة طب إن الشرير في عناد أصر قال إن لطف الله وإمهاله ده إيه ده عشان يقودك للتوبة طب ما تبتش قال لك تزخر لنفسك غضب يوم الغضب ويل للشرير شر ليه لأن مجازات يده تعمل به إن كان ربنا يا أحبائي بيطول باله على الأشرار فلانه بيديهم فرصه للتوبه طب ان ما تابوش هيجني ثمره عمله عشان كده الابرار قال لهم ايه كلوا للصديق خير والاشرار قال لهم ايه ويل للشرير شر البار يا احبائي ربنا بيقول له خير لان بيقول له اصبر اصبر انا عارف في ضيق انا عارف في تعب الذي يصبر الى المنتهى فهذا يخلص عشان كده ربنا قال لحبقوك قال له ايه حلوه قوي قال له لا تتوانى الاعلان بتاع ربنا الوعد بتاع ربنا ايه قال له لا يتوانى بس الحكايه عايزه عايز الانسان يصبر لغايه مجيء ربنا الانسان الشرير بيقول له ويل للشرير ليه لان لما هتيجي دينونه ربنا عليه ياتي كالمخاض للحبلى فجاه وتكون دينونه ربنا ايه شديده يبقى احبائي لو حبينا نلخص الحديث اللي قاله اشعياء لغايه دلوقتي انه الانسان خاطي وربنا قدم خلاص للانسان من خلال التجسد والصليب والطريق الوحيد ان الانسان يتمتع بهذا الخلاص هو انه يرتبط بالسيد المسيح ولا يرتبط بالسيد المسيح الا المتضعين طب ايه المشكله المشكله ان الشعب متكبر متكل على امكانياته متكل على ذاته فاللي بيعمله ربنا ايه بيعلمهم الاتضاع بيعلمهم الاتضاع ازاي ان نزع من الشعب كل القيادات الحكيمة بعد ما ربنا نزع القيادات دي فرجع يبص لشعبه طبعا تتوقع حال الشعب ايه طبعا حال مر فربنا بص للشعب بتاعه وقال لهم شعبي ايه ظالموه اولاد اللي ظالمينه عيال ونساء يتسلطن عليه يا شعبي مرشدوك مضلون ويبتلعون طريق مسالكك شيء صعب يا أحبائي أن شعب ربنا شوية ولاد يظلموه شيء صعب أن شعب ربنا تحكمه النساء صعب أصعب من كل دوت أنه المرشدين بتوعه يضلوه المرشدين المفروض ربنا حاططهم علشان يرشدوا الشعب هم اللي بيضلوا الشعب يا احبائي شوفوا المسؤوليه الخطيره اللي ملقاه على المرشدين وعلى القيادات الشعب كله زي الغنم بيمشي ورا القائد هو الراعي لو خروف ضل الراعي هو اللي يجيبه طب لو الراعي ضل مين اللي يجيبه ولو الراعي ضل الخرفان هيحصل لها ايه هتهلك ودم الرعية يطلب من الراعي شعبي ظالموه أولاد ونساء يتسلطن عليه يا شعبي مرشدوك مضلون شوفوا القيادات يا أحبائي قلنا نمرة واحد أولاد أولاد يعني إيه قلنا ليهم فكر طفولي يدوروا على رغباتهم على نزواتهم مفيش مبادئ طب الأمر الثاني نساء يتسلطن عليه طبعا شيء مر خدناها بالمعنى الروحي النساء رمز لليونة للميوعة رمز للخطية الجسدية تصور لما تكون القيادات كل همها الأمور دي يبقى حال الشعب ايه مرشدوك مضلون المرشدين اللي المفروض يفصلوا كلمة الحق المفروض يرشدوا الناس هم اللي بيضللوا الناس يا شعبي ايه مرشدوك مضلون امال مين المرشد الحقيقي يا احبائي المرشد الحقيقي اللي يمشي في طريق ربنا ويقول زي ما قال بولس الرسول تمثلوا بي كما انا بالمسيح انا ماشي ورا المسيح فلما تمشي ورايا يبقى انت ماشي ورا المسيح فالمرشد الحقيقي اللي سائر في الطريق ويرشد الاخرين لكن اللي غير كده تنطبق عليه الكلمه مرشدوك مضلون يبتلعون طريق مسالكك بيقلبوا لك الطريق راس على عقب ليه لانه مش ماشي في السكه فبيلخبطك شعبي ظالموه أولاد ونساء يتسلطن عليه يا شعبي مرشدوك مضلوه طب ايه موقف ربنا لما الحال يصل بالشعب لهذا الأمر نشوفها بنعمة ربنا مرة جاية ولإلهنا المجد دائما أبديا آمين